السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأحبابي وأخواتنا في الله لازلنا مع هذه الرحلة العظيمة مع اسم الله الكافي مع اسم الله مع اسم من أجمل أسماء الله اللي بتغير حياتنا آه، إحنا لا نزال في المعنى التاسع يا جماعة الكافي اللي بيكفينا من المشاكل والابتلاءات والمصائب بعد ما نزلت يعني إيه بعد ما نزلت ما نزلت خلاص يعني زي ما ربنا ساب ابراهيم يدخل النار وبعد كده قال يا نار كوني بردا وسلاما اه ده الله الكافي ان المشكله تحصل والناس تشوفك جوه المشكله وتطلعي منها زي شعره من العجين يا جماعه الناس غصب عنها لازم تخاف من بكره ليه لما تشوف واحد حصل له حادثه فجاه خسر وظيفته بسبب الحادثه دي لما الناس تشوف واحد و يعني ماشي على آه، موتوسيكل آه، يعني يعني سبحان الله حصل له حادثه حصل له قطع في النخاع الشوكي نسال الله العفو والعافيه والله يشفي مرضى المسلمين جاله شلل رباعي الناس لازم تخاف من بكره لما تشوف واحد عامل واقف على مكنه خشب وايده اتقطعت فجاه وهو نسال الله العفو والعافيه الناس غصب عنها لازم تخاف من المجهول وتخاف من المستخبي وتخاف من بكره كبني ادمين والبني ادم بيخاف لما تشوف واحد فجاه جاله جلطه في الدماغ خلته يعني يتعرض لشلل او يعيش عمره آه، عايش على كرسي متحرك نسال الله العفو والعافيه آه، الناس آه، يعني الناس غصب عنها لازم تخاف يا جماعه لان الناس بتشوف حوادث كتير بتؤدي الى انها تخاف من بكره يعني الله يعافي كل مبتلى الله يعافي المسلمين اجمعين إيه لما تشوف واحد فجاه جاله نغزه في قلبه راح يكشف قالوا له ده شرايين القلب مسدوده وانت عايز قلب مفتوح فجاه الدنيا اتغيرت فجاه الاحوال الماليه اتغيرت فجاه المحبس بتاع الرزق ده قوي فجاه حصل له مشكله بعد ما كان يا ما هنا يا ما هناك فجاه بقى غلبان فجأة بعد ما كان صاحب عربيتين ميكروباص قاعد في بيته باشا طول اليوم وينزل اخر اليوم يقبض الايراد فجأة بقى بيمد ايده للسواقين في الموقف عشان يساعدوه في حياته فجأة فجأة فجأة عشان كده الناس مرعوبة من بكرة الناس مرعوبة من المفاجآت الصادمة في الرزق في الصحة في حال البلد اللي بتغير الأحوال تماما الناس من رؤيتها لمفاجآت الدنيا في الناس اللي حواليها واللحظات المرعبة اللي بتعدي على ناس غيرها وللتقلبات الرهيبة اللي بتحصل لأي إنسان بيقع في أزمة مفاجأة الناس بقى جواها خوف من المفاجآت دي وخوف من التغييرات الكبيرة اللي ممكن تحصل في حياتها فجأة حصل له مشكلة راح يعمل أشعة ده كانسر نسأل الله العفو والعافية عشان كده ربنا سمى نفسه الكافي عشان ما تخافش من اللحظة دي عشان تعرف م... م... يعني يا جماعة اسم الله الكافي مش بيوعدك ان اللحظة دي مش هتحصل اسم الله الكافي بيوعدك ان حتى لو اللحظة دي حصلت الله سبحانه وتعالى هينزل عليك لطف وكفاية لا تتخيلها عشان تعرف ان انت ليك ظهر في اللحظة دي عشان تعرف ان ساعة الازمة ربنا موجود الكافي موجود عشان لما يحصل لك اي مشكلة تروح على الكافي حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام كان بيصحى على اسم الله الكافي وينام على اسم الله الكافي لانك محتاج اسم الله الكافي من اول لحظه في حياتك لحظه هديناه النجدين لاخر لحظه في حياتك لحظه الشيخوخه ومحتاج اسم الله الكافي من اول لحظه في يومك لاخر لحظه في يومك الرسول عليه الصلاه والسلام عشان كده علمنا ان اول ما نخرج من البيت في اول اليوم نقول ايه لسه اهو نقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله فتقول الملائكة هديت وكفيت ووقيت يبقى من أول خروجك من البيت أول ما بتصحى محتاج الكافي محتاج كلمة كفيت طب والنبي وهو جاي ينام عليه الصلاة والسلام كان بيقول إيه آخر لحظة في يومه الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له يعني الرسول عليه الصلاه والسلام كان بينام على اسم الله الكافي يعني كان عايش مع الكافي من ساعه ما بيصحى لحد ما بينام انت محتاج الكافي من اول لحظه في حياتك لاخر لحظه ومن اول لحظه في يومك لاخر لحظه في يومك عشان كده عشان الخوف اللي ممكن يدخل في قلوب الصالحين من ان يحصل لهم نازله او كارثه بسبب تهديد اهل الباطل او بسبب عوارض الايام والاقدار احنا في الدنيا يا جماعه وربنا مرتب لجنه الامتحان كده زي ما قلت لكم ربنا قال للنبي عليه الصلاه والسلام أليس الله بكاف عبده وفي قراءة عشرية يعني قرآن أليس الله بكاف عباده يعني في كفاية خاصة من الله لأولياء الصالحين ده غير الكفايه العامه للبشر كلهم اللي اتكلمنا عنها يعني ربنا بيسال الرسول عليه الصلاه والسلام وبيسال الصالحين باسلوب الاستفهام الاستنكاري كان ربنا بيستنكر اللي في قلبه خوف من الصالحين ومش مصدق ان الكافي هيكفيه بيقول له اليس يعني هو انت مش شفت بعينيك هو انت مش جربت هو انت مش فتشت في الماضي بتاعك عن الكافي كل واحد صالح لو فتش في الماضي بتاعه هيلاقي قصص كتير قوي في حياته لكفاية الله ليه في لحظات صعبة قوي في حياته هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى ياما كفاك وقواك وأطعمك وسقاك فكم ممن لا كافي لا ولا مؤوي كم واحد يا جماعة ما عندوش بيت كم واحد ما عندوش زوجة كم واحد ما عندوش أولاد كم واحد ما عندوش دخل كم واحد ما عندوش وظيفة كم واحد ما عندوش دخل ثابت كم واحد ما عندوش مأوى كم واحد ما عندوش واحد يعني كم واحد عايش في مخيمات اللاجئين كم واحد ما عندوش حد يحبه بجد ويحس ان له حضن في الحياة كم واحد ما عندوش عزوة كم واحد عايش في ال social rejection يعني منبوذ اجتماعيا ما فيش حد يهتم بيه لو مات في بيته محدش يسأل عنه كم واحد ما عندوش مدخرات كم واحد ما عندوش حماية كم واحد ما عندوش صحة كم واحد ما عندوش حاجات كتير قوي قوي قوي ربنا غمرك بيها والكافي أمن حياتك بيها احمد ربنا إن ربنا كفاك وصلنا للمعنى العاشر احنا قلنا 12 معنى في اسم الله الكافي وصلنا للمعنى العاشر من معاني اسم الله الكافي احنا احنا في رحله مهوله احنا يا جماعه مع اسم الله الكافي طلعنا السماوات وسافرنا المجرات ورحنا لحمله العرش ونزلنا في الدخل الثابت وقعدنا مع الراجل ومراته وهما بيتحاسبوا حساب الملكين على مصروف الشهر صرفتهم في ايه و- ورحنا للحيتان في البحار وشفنا ربنا بيكفيها ازاي ورحنا للطيور وبتهاجر للمحيط يا جماعه اسماء الله الحسنى دي اعظم رحله في الوجود يا اخوانا كل مشهد من مشاهد الحياه ما هو الا شاهد من شواهد اسماء الله الحسنى اللي عايز يعرف ربنا يبص حواليه كل حاجه حواليك بتذكرك باسم من اسماء الله كل حدث من احداث الحياه بيذكرك باسم من اسماء الله كل المخلوقات والاقدار ما هي الا شواهد لاسماء الله الحسنى كان كل شيء يشير الى الله ويقول هو الله سبحانه وتعالى ما يعني افتكر اول ما بدأ يعني ربنا شرح صدري لعبادة التفكر في الخلق كنت قايمه في سنه تانية كليه وخرجت ابص كده فكان معايا واحد صاحبي فلقيت نبات آه، داير ما يدور ازهار ازهار ازهار وبعد كده نهايه النبات ما فيش فيها ازهار في فرع كده طالع يعني بيشير للسماء فقلت لصاحبي انت عارف انا حاسس ان النبات ده ايه فبيقول لي ايه فبقول له كانك قاعد داير ما يدور حواليه مذهول بالازهار اللي فيه والجمال اللي فيه فكان النبات بيكلمك بيقول لك انت عارف الجمال اللي داير ما يدور ده بيشير لمين وبتاع مين فبيشير الى الله سبحانه وتعالى قل هو الله يعني كل الافعال اللي في القران اللي قبل سوره الاخلاص كل اللي عمل ده هو الله هو الذي يسيركم المعنى العاشر من معاني اسم الله الكافي الذي يغنيك بمعيته عن الاحتياج لاي انسان يعني كفايه عليك انه يكون معاك عشان كده هو الوحيد اللي ما ينفعش تخسره هو الوحيد اللي ما ينفعش تديله ظهرك هو الوحيد اللي ما ينفعش تخاطر بعلاقتك بيه هو الوحيد اللي ملوش بديل في حياتك يعني من الاخر هو العلاقه الوحيده المهمه المهمه بجد في حياتك لو وجدت الله فماذا فقدت كفايه يعني ايه الذي يغنيك بوجوده معك عن اي انسان يعني كفايه ان ربنا يبقى معاك هو بس كفايه يعني كفايه ان ربنا يبقى معاك عشان تقدر تحقق احلامك كفايه ان ربنا يبقى معاك عشان تقدر تسد احتياجاتك وعشان ربنا سبحانه وتعالى يعمل لك استكفاء كامل في حياتك رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاك مفتاح لكفايه الله ليك في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من جعل الهموم هما واحدا هم الاخره كفاه الله كفاه الله كفاه الله هم دنياه البنت اللي سنها بدا يكبر ولسه ما تقدم لهاش الانسان اللي تتمناه وحزينه جدا مش قادره تفكر في موضوع تاني وحياتها توقفت الشاب اللي متخرج بقاله خمس سنين ومش لاقي شغل وقاعد على القهوه وحاسس ان نظره الناس ليه بتقتله وبدا ياخد ادويه نفسيه يا ابني فكر في حاجه تانية مش قادر مش قادر اتجاوز الازمه اللي انا فيها يا جماعه هو ده الطبيعي الناس ما بتقدرش تتجاوز الهموم اللي بيقتل الناس هو الهم الشيطان ما بيعرفش يصطادك غير في لحظه الهم اكتر لحظه الشيطان الشيطان بيستضعفك وييأسك من رحمه الله فيها ويشوش عليك ويخليك مش عارف تاخد قرار سليم لحظه الهم عشان كده اتصالك بالكافي في اللحظه دي بالذات هو اللي بينقذك تخيلوا معايا يا جماعه لو احنا كلنا شفنا كورونا وشفنا مرض كورونا و- وشفنا الفزع اللي العالم كله حصل له في كورونا مش ع- مش هتعرف تاخد نفسك لو جالك المرض ده تخيلوا لو في على وجه الارض 100 مرض بس زي كورونا 100 مرض بس الامراض الوف مؤلفه 100 مرض خطير على حياتك وعلى انك انت تقدر تاخد نفسك والطب مش عارف يتعامل معاهم كنت هتعيش ازاي كنت هتتعامل في الحياه ازاي كنت هتروح فين كنت هتيجي منين لكن ربنا هو الكافي على فكرة يا اخوانا حتى المصل اللي ربنا بيخلي الانسان ي- يقدر يكتشفه في علاج هذه الامراض الخطيرة المدمرة دي هو ايضا اثر من اثار اسم الله الكافي ربنا سبحانه وتعالى علم النبي عليه الصلاة والسلام انه يفتش عن الكافي في الماضي بتاعه قال الله عز وجل شوف بقى شوف ربنا وبيقول للنبي فتش عن الكافي الم يجدك يتيما فآوى فاكر يا محمد يا ابن عبد الله فتش في حياتك يا محمد فتش في حياتك وافتكر كان حياتك مستحيل تمشي من غير الكافي ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى اوعى تنسى يا محمد اوعى تنسى الكافي كفاك ازاي طول حياتك قبل البعثه السيرة النبوية عليه السيرة النبوية يا جماعة وقصة الرسول عليه الصلاة والسلام قبل البعثة وبعد البعثة ما هي إلا تجلي لاسم الله الكافي جميع مواقف حياة النبي عليه الصلاة والسلام مستحيل النبي كان يعيش بالطريقة اللي عاش بيها دي من غير اسم الله الكافي النبي عليه الصلاة والسلام كل اللي كفلوه ماتوا امه تكفله تموت ابوه يموت اصلا من قبلها حليمه السعديه تكفله وترضعه سنوات تيجي حادثه شق الصدر تترعب منها مش فاهمه ايه اللي حصل ترجعه لامه جده يكفله سنتين يموت عشان كده في الاخر النبي عليه الصلاه والسلام من قبل البعثه وصل لمقام الاستكفاء بالله ان ربنا هو الوحيد اللي لو معايا هيغنيني عن الاحتياج لاي انسان فالرسول عليه الصلاه والسلام بقى عنده عزه رهيبه ما مدش ايده حتى العم ابو جاه ابو لهب المالتي ملياردير بقى انسان عصامي وفي الاخر ساب الدنيا كلها وبقى يروح يمكث فترات طويله في غار حراء خلاص كفايه عليا يا ربنا النبي عليه الصلاه والسلام في كل مراحل حياته مين اللي كفاه قبل البعثه كان طفل يتيم وفقير مين اللي كفاه قبل البعثه لما كبر وبقى شاب وعايز يتجوز مين اللي كفاه ده مدي للسيده خديجه مهر عشرين ناقه عشرين جمل جابهم منين في شعب ابي طالب مين اللي كفاه لما كان مطلوب حيا او ميتا لدرجه ان ابو طالب عمه كان بيخلي النبي عليه الصلاه والسلام ينام في السرير بتاعه كل ليله من الخوف عليه وكان بينزل ايام شعب ابي طالب وهو مطلوب حيا او ميتا يدعو الى الله في موسم الحج في منى ويطوف على الخيام مين اللي حماه مين اللي كفاه مين اللي كفاه في غزوه بدر لما ربنا قال عن المشركين وياتوكم من فورهم هذا والفور من الفوران والغليان العرب كلها كانت بتغلي على النبي عليه الصلاه والسلام وعلى الصحابه مين اللي كفاهم وكفاه ربنا ينزل لهم الن يكفيكم ان يمدكم ربكم بثلاثه الاف من الملائكه منزلين النبي عليه الصلاه والسلام مين اللي كفاه في غزوه الاحزاب وهو والصحابه محاصرين من 10000 جندي من جنود الكفر شمال المدينه المنوره متحاصرين ب 10000 طب الشرق والغرب للمدينه ده دي صخور برجانيه بركانيه اصلا طب جنوب المدينه المنوره يهود بني قريظه محاصرين النبي عليه الصلاه والسلام بعد ما خانوه واتفقوا مع المشركين يعني خلاص انتهت واللي كانوا باقيين مع النبي عليه الصلاه والسلام في نهايه غزوه الاحزاب كانوا بقوا 700 صحابي بس خلاص هتروح فين هتعمل ايه يا محمد يا ابن عبد الله خلاص انتهت انتهى كل امل بشري في انك انت تنجو مما انت فيه ملهاش حل غير ان الكافي يكفيك لانه هو اللي عنده مفاتيح النجده كلها سبحانه وتعالى تخيلوا يا جماعه الكافي لما تدخل في المعركه انهى المعركه المهوله باعجب طريقه يتخيلها عقل انسان ما نزلش ملائكه تهزم الكفار الكافي منع حدوث المعركه من الاساس اسمع تعليق القران على اللي حصل في كلمتين وكفى الله المؤمنين القتال عرفت يعني ايه الاستكفاء بالله يعني كفايه عليا ربنا لو ربنا معايا يبقى كفايه عليا ربنا تخيل لما تروح لدكتور شاطر كده فيقوم كاتب لك روشته ويكتب لك فيها ثلاث ادويه فتقول له طب يا دكتور افرض انا تعبت بعد ما خدت الدواء اخد حاجه زياده يقول لك لا لا لا لا, لا الدواء ده كفايه ما تاخدش حاجة تانية الدواء ده هيكفيك عشان كده الحتة اللي في ايد الانسان دي اسمها ايه الكف اسمها ك- ليه اتسمت الكف لان هي اللي بتكف عنك اذى الناس لو حد هجم عليك هي اللي بتدفع عنك اذى الناس تفهم بقى قول الله سبحانه وتعالى اولم يكفي بربك انه على كل شيء شهيد اولم يكفي بربك يعني لو ربنا معاك كفايه عليك ما عدتش محتاج اي مخلوق اصبحت في اكتفاء بالله وفي استغناء عن المخلوق وصلنا للمعنى ال11 لسه معنيين في الرحله العظيمه اللي احنا لفينا الكون فيها دي كلها مع اسم الله الكافي اللي له معاني والله يا جماعه انا لو اتكلمت عنها احنا مش هنخلص اسم الله الكافي له معاني الك... المعنى ال11 الكافي اي المنقذ من الاحساس بالحرمان المعنى ده عالي قوي في حرمان مادي وفي حرمان اجتماعي وفي حرمان عاطفي والحرمان العاطفي عند الراجل وعند المرأة ده أخطرها الحرمان هو السبب في ال- في الخيانات الزوجية الحرمان هو السبب في الزنا الحرمان هو السبب في أكل الحرام الحرمان ده قنبلة موقوتة في نفسية البني آدم ممكن تنفجر في أي حاجة الحرمان من التعاطف في الطفولة بيولد أمراض نفسية خطيرة في الكبر مفيش حاجة بتدمر الصحة النفسية قد الإحساس بالحرمان والإحساس بالكبت عشان كده ربنا سبحانه وتعالى وصانا بالمحروم في القرآن لأن ما ينفعش نسيب واحد حاسس بالحرمان في المجتمع وده أمر يعني ضمنيا ربنا بيقول لنا دوروا عليهم لما ربنا يقول والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم الحرمان والإحساس بالكبت بكل أنواعه سببه انك انت تبقى حاسس ان انت ناقصك شيء ولكن مين بيتعامل مع الاحساس بالحرمان والكبت بشكل ايجابي من اجل تعويض الشيء اللي هو ناقصه بطريقه حلال وبطريقه ما يدمرش بيها نفسيته بدل ما يعيش الام الحرمان والكبت مع نفسه لان الحرمان والكبت ده يا جماعه مصيبه لو سبتها مصيبه ولو روتها بطريقه حرام مصيبه او بدل ما يكبت احساسه إيه إيه يعني ب- بهذا الحرمان او بدل ما يفرغ الكبت اللي جواه في طرق حرام لقضاء الشهوه بتاعته عباده عظيمه قوي وجهاد في سبيل الله انك تسعى لتعويض الحرمان والنقص والكبت اللي جواك بدل ما نفسيتك تنفجر في النهايه وتسعى لاشباع الكبت اللي جواك تجاه الشهوات وتجاه متع الدنيا وتجاه الحاجه اللي حاسس انك محروم منها بطريقه حرام تدمر نفسيتك في الدنيا وتدمر علاقتك بالله في الاخره اللي بيفكروا بطريقه سلبيه في اشباع الحرمان بيدمروا نفسهم يا جماعه بيدمروا نفسهم وبيحطموا نفسهم تحطيم كامل عشان كده قضيه الحرمان وقضيه الاحساس بالكبت لسه لينا واقفه معاها باذن الله سبحانه وتعالى ولكن من اول الحلقه القادمه باذن الله سبحانه وتعالى هنكمل في موضوع ان من معاني اسم الله الكافي الكافي من الاحساس بالحرمان والاحساس بالكبت لان آه، يعني انا اتعلمت من بعض مشايخي ان اوعى تسيب نقطه ازياك نفسيا في حياتك اوعى تسيب ملف شذوذ دنيوي في حياتك يعني مثلا ما خدت الشهاده وحاسس بالاحراج من النقطه دي و- و- وبتتكسف جدا وتنهار داخليا لما حد يتكلم في الموضوع ده من بعيد قدامك وقف حياتك وعالج الحرمان اللي عندك إيه، او عندك نقطه في حياتك كتير بيبقى عنده نقطه شاذه في حياته إيه، سقط في الكليه اترفد ما خدش كذا اتعلمت من بعض مشايخي ان اوعى تسيب في حياتك نقطه شذوذ تبقى مكسوف منها وبتخبيها من الناس اقف وواجهها وثلاث اربع سنين باذن الله سبحانه وتعالى تتجاوزها ويبقى السي في المجتمعي بتاعك اعظم من انك تتكسف من حاجه ما تسيبش نفسك في حاله حرمان ما تسيبش نفسك في حاله كبت وتعامل بطريقه ايجابيه مع الحرمان والكبت هنكمل ان شاء الله باذن الله المره الجايه لان النقطه دي انا مش عايز اخلصها بسرعه النقطة دي مهمة وخطيرة وكلنا حاسين بيها وعايزين نعرف مراد ربنا ان احنا نتعامل معاه ازاي وربنا يعمل لنا ايه في موضوع الحرمان ربنا ما يحبلكش الحرمان ولا ربنا يرضى لك الكبت ولكن برضه ربنا ما يرضالكش ان انت تروح ت- تشبع ال- نفسيتك تعمل اشباع نفسي من الكبت بوسائل حرام ولا ربنا يرضى لك انك تبقى محروم ومكبوت وقاعد ساكت وحاطط ايدك على خدك ومستني معجزه تنص- ت- تنزل لك من السماء الله يحب العبد الايجابي هنكمل مع بعض ان شاء الله باذن الله في اللقاء الجاي اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اعطنا ولا تحرمنا تحرمنا اللهم لا تحرمنا اللهم لا تحرمنا اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا اللهم لا تحرمنا اللهم لا تحرمنا اللهم اثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا واهدنا ويسر الهدى الينا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك